الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين عايز اكلمكم النهاردة عن مثل العشر عذارة في اول الاصحاح الخامس والعشرين من انجيل متى يعني عشر عذارة بيقول يشبه ملكوت السماوات عشر عذارة خمس حكيمات وخمس جاهلات في الواقع ان رقم خمسة يرمز للبشر فخمس عذارة حكيمات يعني كل البشر الحكماء وخمس عذارة جاهلات يعني كل البشر الجهلة القديس أوسطينوس قال ان الرقم خمسة يرمز للبشر على اعتبار ان الانسان له خمس حواس وخمس اصابع في كل يد من يديه وخمس اصابع في كل رجل من رجليه والكتاب المقدس استخدم رقم خمسة بالنسبة للبشر برضه فأكثر إنسان قدمت له وزنات قيل إنه قدم له خمس وزنات في نفس الإصحاح بتاع متى 25 والأمن والأمناء قال له مناك ربح خمس أمناء خمسة أمناء فأحسن حاجة بيقدر يعملها الإنسان بتيجي برقم خمسة حتى إن بولس الرسول لما اتكلم على موهبة التكلم بألسنة قال إني أتكلم كون إن أنا أقول خمس خمس كلمات بشهر أحسن من عشرة آلاف بدون شهر لأن دي أكبر قدرة ليه وداوود النبي في وقوفه امام جولياث الجبار اخذ خمس حصوات ملساء من الوادي لان دي اكتر حاجه يقدر عليها البشر والمرأة السامرية في خطاياها قال لها المسيح كان لك خمسة أزواج يعني ما فيش شر أكثر من كده وفي لوقا السبعة لما اتكلم عن المرأة اللي بللت قدميه بدموعها وقال مثل لسمعان الفريسي الذي أدانها وأدانه قال له إنسان كان له مدينان على الواحد خمسمائة دينار وعلى الآخر خمسون وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سمحهما جميعا فحكاية خمسة دي بترمز للبشر يعني يعني مش معناها مجرد خمسة بالعدد لا يعني كل البشر الحكماء وكل البشر ذهلاء خمسة حكيمات حكيمات معروفة وخمس جاهلات كلمة جاهلات مش معناها ما بتعرفش تقرا ولا تكتب لا الجهل أيضا قيل عن الشر زي ما قيل في مزمور 14 قال الجاهل في قلبه ليس إله وبيقول بولس الرسول اسلكوا بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء جاهل يعني ماشي مش مظبوط زي ما أيوب قال لمراته تتكلمين كلاما كإحدى الجاهلات يعني البعيد عن ربنا جاهل يعني انسان مش كويس او انسان بعيد عن ربنا او انسان شرير او انسان ملحد قال الجاهل في قلبه ليس اله في الترجمة الانجليزية ما بيقولش ما بيجيبوش كلمة جاهلات بيقولوا فولش فولش يعني غبي او احمق يعني خمسة حكيمات وخمسة حمقوات وفي سفر الأمثال يقول ثلاثة مفيش أثقل منهم ثلاث أشياء مفيش أثقل منهم الماء والرمل وغضب الجاهل غضب الجاهل يعني الإنسان اللي اللي مش مظبوط المهم هؤلاء العذارة كانوا من بره في بينهم وبين بعض التشابه من الخارج الجاهلات والحكيمات كلهم كلهن جئنا لاستقبال العريس يعني عندهم رغبة في استقبال العريس وكل واحدة منهم كانت تحمل مصباحا في يده وكل منهم سهروا وفي نص الليل نعسنا كلهن ونمنا وفي منتصف الليل صار صراخ هو ذا العريس قد أقبل فقمنا كلهن يعني في تشابه بينهم لكنهم كانوا مخ- خلينا نقول بال- بالمذكر احسن بدل ما نقول كلهن وكنا كانوا مختلفين في ان دول حكيمات ودول جاهلات وكانوا مختلفين في ان الحكيمات اخذنا معهن زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن لكن الجاهلات ما اخذوش معاهم زيت اختلفوا في ده ال- الجاهلات لعلهن ايضا لم يختبرن مصابيحهن يعني خدوا المصابيح وما عادوش يكشفوا عليها فيها زيت ولا ما فيهاش زيت زي السواق اللي ما كشفش على الفرامل قبل ما يقوم فعمل حادثة مفروض يكشف قبل ما يقوم كمان دول كان المفروض يكشفوا على المصابيح بتاعتهم يشوفوا فيها زيت ولا ما فيهاش زيت التشابه بينهن كان تشابها ظاهريا من بره لكن من جوه كان في اختلاف من جوه الحكيمات كان عندهن الحرص والاستعداد والاهتمام ايضا الجاهلات اهتممنا بالحاضر فقط اما الحكيمات فاهتممنا بالمستقبل اهتموا بالمستقبل لما احنا الزيت اللي عندنا يخلص نعمل ايه يبقى ناخد زيت احتياطي في الانية ده اهتمام بالمستقبل لكن الجاهل قاله ناخد المصباح ده دم منور خلص ده ربنا في الاهتمام بهذه النقطة قال في المثل وكيل الظلم مدحه لأنه اهتم بالمستقبل لما يطردوني أعمل إيه؟ اهتم بالمستقبل في ناس بيخطوا أي خطوة ما يهموش الخطوة التانية تبقى إيه؟ ما يبقاش إنسان حكيم او انسان يقول كلمة وما يعرفش نتيجتها تبقى ايه ما يبقاش انسان حكيم الحكيمات اهتممنا بالمستقبل اما الجاهلات فاكتفينا بالحاضر التشابه بينهم كان تشابه من بره مش من جوه زي التشابه بين الورد الطبيعي والورد الصناعي تلاقي الورد الصناعي احيانا في منتهى الجمال يتهيأ لك زي الطبيعي لكن اذا اقتربت اليه لا تجد فيه حياة لا داع لا داع ولا له رائحة ولا الى اخره كما ان التشابه اللي بينهم كان تشابه مؤقت لغاية لما تيجي وقت النهاية ويأتي العريس فيبان ايه الفرق بينهم والانفصال بين الجاهلات وبين الحكيمات يعني كان تشابها مؤقتا والى حين وفي هذا العالم لكن في نهايته بتنكشف كل حاجة أنا متهيألي إن المثل ده يرمز مش للبشر عموما بقدر ما يرمز لنوعية الخدام الموجودين فيه اللي مساكين ماسكين مصابيح ومؤمنين بال... بربنا وبينتظروا مجيئه إلى آخره عشان كده قيل عذارة يعني إيه كلمة عذارة؟ آه قيل في الكتاب في كورنثوس الأولى إصحاح سبعة إن غير المتزوجة تهتم فيما للرب كيف ترضي الرب أما المتزوجة فتهتم فيما للعالم كيف ترضي زوجها أو كيف ترضي بيتها فيبقى العذارة دول في المثل ده يعني النوعية اللي مهتمة بأنها تكرس نفسها لربنا وحياتها كلها لإرضاء الله وللأسف وجد هذا النوع من الجاهلات اللي ضيعوا نفسهم مع ان ليهم مظهر التدين من الخارج واللي يخلينا نأخذ بالموضوع ده ان السيد المسيح في نفس الاسبوع اللي قال فيه مثل عذارة قال في نفس الاصحاح مثل اصحاب الوزنات يعني الناس اللي ربنا اداهم وزنات عشان يتاجروا ويربحوا وفي نفس الاسبوع قال ايضا مثل الكرامين الاردياء كرامين يعني خدام فكان في الايام الاخيره بيفرق بين الناس الوحشين والكويسين قبل ان يذهب الى الصليب عايز يفرق ولذلك اتكلم على الكتبه والفريسيين المرائين واتكلم على الصدوقيين واتكلم على حاجات كثيره من ضمنها قال مثل العذاره الحكيمات والجاهلات جايز كلهم كعذاره وينتظرن العريس كلهم عندهم ايمان لكن البعض عنده ايمان عامل بالمحبة ايمان مثمر وانسان عنده ايمان شكلي لا يفيد بشيء غير بقية الامثلة اللي بيتكلم على الابرار والاشرار دول ناس مؤمنين وينتظرون الرب وسهرانين لنص الليل واخدين مصابيح الى اخره الفرق بينهم وبين بعض حكاية الزيت الزيت دي هي النقطة الرئيسية في الاختلاف بين العذارى الحكيمات والعذارى الجاهلات ناس عندهم زيت وناس ما عندهمش حكاية الزيت في الكتاب المقدس بصراحة الزيت بيرمز للروح القدس الزيت بيرمز ايه للروح القدس عشان كده الزيت استخدم في المسحة المقدسة اللي ربنا اداها لموسى النبي في خروج اصحاح 30 اللي محلها دلوقتي بنصنع زيت الميرون وبناخد نفس الاوصاف ونفس زيت الزيتون وانواع العصور وبنزود عليها شويه وقال له دي مسحه مقدسه تمسح بيها خيمه الاجتماع وكل المذابح وتمسح بيها الاواني المقدسه ومش بس كده وتمسح هارون رئيسا للكهنه فاصبح يمسح بها الأماكن المقدسة الأواني المقدسة رجال الكهنوت وفعلا أخذ موسى الزيت ده بعد ما عمله ومسح به خيمة الاجتماع والأواني والمذابح إلى آخره وصبه على رأس هارون عشان كده احنا بنقول هو إذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الأخوة معا كالطيب الكائن على الرأس النازل على اللحية لحية قارون النازلة إلى جيب قميصه صب زيت والعجيب ان ربنا قبل ما يقول لموسى عن هذا الزيت والت- اللي يستخدم في التخبيث استعمله يعقوب اب الاباء في تكوين اصحاح 28 لما اخذ الحجر اللي تحت راسه وصب عليه الزيت وبعدين بقى هذا الزيت يستخدم لمسحة الملوك كما مسح به شاول وصار ملكا وتنبأ ليه تنبأ لأن بالمسحة دي حل عليه الروح القدس فتنبأ لدرجة أنهم قالوا أشاور بين الأنبياء وصمويل أول عشر وبرضه بهذه المسحة مسح داوود النبي وبعدين في ملوك الأول 19 مسح الأنبياء أيضا بهذا الزيت المقدس يبقى الزيت يرمز للروح القدس ولعمل الروح القدس في الإنسان طب يبقى الجاهلات دول بقى حكايتهم ايه الجاهلات بدأوا بمصابيح منيرة لكن لم تستمر زي ما نقول اعتمدوا على الروح القدس اللي اخذوه في المعمودية انهم ولدوا من الماء والروح الروح القدس اللي اخذوه في مسحة الميرون من سكن الروح القدس فيهم واكتفوا بكده واكتفوا بكده لكن الكتاب ما قالناش نكتفي بكده كلنا بناخد الروح القدس في سر الميرون المقدس وكلنا بنولد من الروح القدس في سر المعمودية لكن الكتاب بيقول امتلئوا بالروح امتلئوا ايه بالروح في افسس اصحاح خمسة امتلئوا بالروح والروح القدس اللي بناخده مفروض نضرم الروح الذي فينا وبيقول في التسالونيك الاولى خمسة لا تطفئوا الروح و استفانوس الشماس لام اليهود لانهم كانوا يقاومون الروح فالعذارى دول من النوع اللي أخذوا الروح القدس في مبدأ الحياة لكنهن لم يشعلن الروح القدس الذي فيهم عاشوا في حياة سطور عاشوا في حياة روتينية آه، ليس فيها السلوك بالروح ولا إدرام الروح إنما ربما كان فيها إطفاء الروح أيضا لم يكتنزوا الروح القدس داخلهم لم يسعوا الى تجديد الروح القدس لم يسعوا الى شركه الروح القدس في حياتهم مش مجرد ان احنا اخذنا الروح القدس في سر الميرون لازم نحيا بالروح نسلك بالروح يكون عندنا شركة الروح القدس اللي حتى في البركة النهائية بكل اجتماع يقولوا وشركة الروح القدس تكون مع جميعكم كما هي في كورنثوس الثاني اصحاح 13 دي المشكلة الروح القدس بيعطي استنارة لأنه زيت زيت بينور وهذه الاستنارة كانت ترمز إليها السرج في العهد القديم كان الكنيسة لابد فيها سرج والسرج جاية منين؟ زيت فيه فتيلة يبقى الفتيلة المنورة بتنور بواسطة الزيت الواصل إليها وهو ده الفرق بين استخدام الشمع في الكنائس في رموزه واستخدام الكهرباء اللي قصادكم دي. كل ما تنظر للشمعة تفتكر الزيت اللي داخل في الفتيلة ومخليها بتنور طول ما الزيت موجود فيها عن عمل الروح القدس في الناس الاستنارة عشان كده الناس اللي اعتمدوا ومسحوا بالميرون قال عنهم بولس الرسول في آية عجيبة في عبرانيين إصحاح ستة لأن الذين استنيروا مرة استنيروا مرة بالمسحة المقدسة لأن الذين استنيروا مرة وذاقوا كلمة الله الصالحة وشركة الروح القدس وأخطأوا ممكن الروح القدس بياخده الإنسان وبيخطئ لأن الله الذي يعطينا نعمة الروح القدس لا يسحب منا نعمة الحرية مفيش نعمة تضيع نعمة تانية فالعذارى الجاهلات دول كانوا أخذوا هذه الاستنارة ودخلوا بمصابيح دايما منورة على بال ما ناموا وصحت يوم كان الزيت خلص حبوا ي- ينوروا ما لقوش قالوا مصابيحنا تنطفئ حاجة صعبة حاجة صعبة هو في بعض الناس يقول لك الزيت ده جايز هو كلمة الله أو هو الدعم أو هو الإنجيل وهو اللي بيعطي الاستنارة لكن أنا بميل إلى إن الزيت هو الروح القدس لأن هو ده اللي موجود في الكتاب المقدس عن حلول الروح القدس بواسطة الزيت المقدس حتى في أيامنا هذه في استخدام الميرون وفي عصر الرسل في آخره أو في أواخره آه، يوحنا الرسول في رسالته الأولى يوحنا الأولى إصحاح 2 آية 27 بيقول وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وهذه المسحة ثابتة فيكم وتعلمكم كل شيء ولا تستطيعوا لا تحتاجوا لحد يعلمكم فالعذارى الجاهلات مشكلتهم هي شركة الروح القدس اللي عندهم ضاعت ضاعت أما الحكيمات فأخذن معهن زيتا في آنيتهن إيه المصابيح اللي فيها الزيت دي؟ المصابيح اللي فيها الزيت هي شخصية الإنسان هي شخصية الإنسان فيه الروح القدس ولا ما فيهوش هي القلب قلب الإنسان وإرادته فيه الروح القدس بيعمل ولا ما فيهوش نعسنا كلهن ونمنا لعل النعاس والنوم ده رمز للموت طول هذه الحياة هم موجود وعندهم مصابيح وبعدين نعسنا كلهن ايه ونمنا لكن في فرق بين نوم دي ونوم دي العذراء الحكيمة تنام وتقول أنا نائمة وقلبي مش يقظ روحها في شركة بينها وبين الروح القدس الحكيمات طول عمرهن وهن يخزن زيتا في آنيتهن يخزن الروح القدس في قلوبهم في أفكارهم في حياتهم في الشركة بالروح القدس فضلوا لغاية لما صار نصف الليل وصار صراخ هو ذا العريس قد أقبل الصراخ ده هو صوت الملائكة لأن بيقولوا مجيء المسيح الثاني هيجي بصوت بوق رئيس ملائكة هو ذا العريس الأكبر في نصف الليل بعض الناس البسطاء حفظ الله لهن بساطتهن بس عايزينها تخش فيها حكمة أخذوا من الآية دي إن المسيح هيجي في نص الليل فيبقى بالنهار مش بعيد طبعا بقول بساطة ليه؟ لأن نص الليل عندنا 12 بالليل يكون ثلاثة بعد الظهر في نيويورك ويكون أحد- 12 الظهر لا واحدة الظهر في فرق 10 ساعات بيننا وبين لوس أنجلوس وسبع ساعات بيننا وبين نيويورك فيبقى نص الليل ما بقاش نص الليل وفي استراليا نص الليل عندنا يبقى نص النهار عندهم يعني الحكاية فما ازاي بقى نص الليل هيجي المسيح في نص الليل الامريكاني ولا الافريكاني ولا البريطاني ولا اي نص ليل يعني فمش معقول فنص الليل رمز الى عز الظلمة والعتمة والواحد ما يعرفش عشان كده المسيح قال اسهروا وصلوا لانكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة اللي يأتي فيها ابن الانسان وقال في موضع اخر في اليوم الذي لا تعرفه وفي الساعة التي لا تتوقعها في نص الليل وانت نعسان مش واخد بالك من روحك وسط الضلمة تلاقي صوت يقول لك العريس صدق كمان آه، مجيء المسيح جايز فيه مجيء عام للناس كلها ومجيء خصوصي ليك طبعا ربنا ي- يحميكوا ويكون هذا المجيء بعد عمر طويل ومجيء مفرح الى اخره لكن الناس في مجيء المسيح مش كلهم هيقابلوا مجيئه بمشاعر واحدة في ناس فرحانين للقائه وفي ناس تعبانين تعبانين زي ما ورد في الكتاب يقول يقولون للجبال غطينا والتلال اسقطي علينا من الخوف من الرعب اللي بيقول عليه في عبرانيين عشرة مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي وفي القداس الإلهي بنقول ظهورك الثاني المخوف والمملوء مجدا وفي سفر الرؤيا إصحاح واحد يقول إن الذين طعنوا يقت- تنوح عليه جميع قبائل الأرض والذين طعنوه في ناس بيبقوا خايفين يقول لك الساعة جت المهم هذا المثل يقول لنا بأي شعور بأي شعور أنت تستقبل مجيء المسيح بأي شعور تقعد تبص كده وتبص كده وتقول الله مصابيحنا تنطفئ تنطفئ طب ليه ما خدتش معاك زيت ليه ما خدتش معاك زيت طول حياتك والكتاب بيقول امتلئوا بالروح مفيش زيت لا في المصباح ولا في الآنية الاستعداد لهذا اليوم المسيح بيقول في لقا 12 بيقول لتكن أحقاؤكم مشدودة ومصابيحكم موقدة مصابيح موقدة تكون لكم النفوس المستنيرة والقلوب المستنيرة والأرواح المستنيرة المستنيرة والمنيرة منيرة الغرب ما تكونوش خايفين ما تكونوش خايفين الناس بقى اللي مصابيحهم موقدة نقول عليهم دول بني النور والتانيين نقول عليهم بنو الظلمة صحيح النور هو المسيح لكن بالمسيح الذي فيهم ينيرون بولس بيقول لا احيا لا انا بل المسيح الذي يحيا فيا مصابيح موقدة جواه المسيح المنير جواه الروح القدس الذي يرمز اليه بالزيت المصابيح المنيرة تعطي ثقة وتعطي رجاء وتعطي سلام قلبي وتعطي فرح فالإنسان اللي في اليوم الأخير مصباحه منير يكون عنده ثقة وعنده رجاء في إنه يدخل مع العريس إلى عرسه السماوي وعنده فرح وعنده سلام داخلي لا يكفي انك انت نلت هذا النور مرة حينما ولدت من الله الذي هو النور الحقيقي وحينما استنيرت حياتك بالروح القدس الذي يسكن فيك لكن لابد انك انت تحيا دائما بهذا النور مش كفاية انك انت اخذت زيت في المسحة المقدسة ده انت في صلاة الساعة الثالثة من النهار بتقول روحا مستقيما جددته في احشائي بيقول روحك القدوس لا تنزعه مني ما هو شاول الملك نزع منه الروح القدس في صمويل الاول 16 آية 14 يقول وفارق روح الرب شاول وبغته روح رديء من قبل الرب المهم نهاية أمر خير من بدايته لا يكفي فقط أن تولد من الروح وإنما لابد أن تمتلئ من الروح وأن تحيا بالروح وتسلك بالروح ويتجدد في داخلك عمل الروح ونشاطه وحرارة الروح وثمار الروح ومواهب الروح الرسول بيقول لا تطفئوا الروح ولا تحزنوا الروح تستمر في شركة الروح القدس كل حياتك لأن لو ما كانش عندك الروح القدس تبقى كبذار وقعت على صخر بيقول الكتاب عن هذه البذار عن انها نبتت قليلا نبت قليلا واذ لم يكن له اصل جف اذ لم يكن له اصل ايه جف حياتك لازم تكون في استعداد مستمر مش تقول لما يجي العريس ابقى استعد لا استعداد مستمر استعداد مستمر لأن بيقول اسهروا وصلوا مش كفاية إن البذرة تقع على الأرض لازم يكون ليه عناية بالري والاهتمام الحاجة العجيبة بقى إن الجاهلات لما لقوا مصابيحهم بتنطفئ قالوا للحكيمات اعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ عبارة مؤثرة ومؤلمة لكن في الواقع ما أمكنش لأن الزيت اللي موجود جوه دي حاجة شخصية ما تنفعش لحد تاني بر الإنسان لا يصلح لإنسان آخر مهما كان بينه وبينه محبة صلاح داوود وبر داوود لم يصلح لأبشالوم ومات أبشالوم مع عمر ابن داوود وهلك وصلاح إبراهيم لم ينفع غني العازر الغني العاصر العازر بل احتاج إلى قطرة ماء لم يجدها ما نفعتش والروح القدس اللي موجود عند إليشع النبي لم ينفع تلميذه جهله قال له خد العصاية وحطها على الميت خد ما نفعش المهم مش في العصاية المهم في الروح اللي بتمسك العصاية دي مسألة خاصة بر واحد لا ينفع إنسانا آخر بر نوح لا ينفع كنعان تقول لي ده جده ولو كل واحد لابد أن يكون له زيت في آنيته في قلبه في فكره في حياته في شخصيته ما ينفعوش بر يجيله من الخارج عجيب ان هؤلاء الجاهلات كان كل واحدة معاها مصباح لكن مصباح ما فيهوش زيت ايه الفايدة مصباح ما فيهوش زيت واحد ليه اسم مسيحي وما عندوش ايمان مسيحي ايمان بالمسيح ينفعه بايه الاسم ينفعه ايه او ليه ايمان خالي من محبة الله او خالي من الشركة مع الروح القدس وخالي من الممارسة الروحية ومن نقاوة القلب زي خادم له نشاط لا يحصى زي اللهلوبة جري شرق وغرب لكن ما عندوش روح نشاط بلا روح مصباح بلا زيت ينفعوا بايه؟ على حاجة مساكين العذارى الجاهلات لما اكتشفوا ان ما عندهمش زيت بعد فوات الفرص عجيبة ياما ربنا اداهم فرص قبل كده وياما انذارات قبل كده أضاعوا فرصا كثيرة متاحة ولم يأخذنا معهن زيتا لازم الاستعداد بالزيت يكون استعداد حقيقي واستعداد دائم استعداد كل يوم من ايام الحياة عشان كده الكنيسة بتعلمنا هذا الامر في الادبية وبخاصة في صلاة الساعة الثالثة من جهة علاقتنا بالروح القدس وفي صلاة النوم ونصف الليل من جهة الاهتمام بالأبدية والاستعداد للأبدية لو كان هذا العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة لكن إذا انكشفت أفعالك الردية وشرورك القبيحة أمام الديان العادل فأي جواب تجيبي وأنت على سرير الخطايا منطرح وفي إصداع الجسد هو ذا أنا عقيد أن أقف أمام الديان العادل الكنيسة بتعطيك أن تستعد لهذا اليوم قبل أن يأتي تستعد لهذا اليوم كل يوم استعداد حقيقي بمشاعر حقيقية وبولس الرسول بيقول في كورنثوس الثانية 13 لنمتحن أنفسنا هل نحن في الإيمان فلنختبر أنفسنا لئلا يكون شكلية الإيمان زي شكلية العذارى الجاهلات رايحين يستقبلوا العريس ومعاهم مصباح وعذارى وأشرب لكن مفيش مفيش حاجة وبعدين جاي المسيح والمستعدات دخلنا معه وأغلق الباب حاجة صعبة العذار الجاهلات ذهبنا ليبتعنا لهن زيته مين اللي هيبيع لكم زي الصنطلس والحكاية ده في نص الليل حتى بعد نص الليل مفيش دكاكين مفتوحة تشتروا منهن زيت مفيش والبايع هو ربنا البايع هو ربنا آم، صحيوا ابتدوا يدوروا على الزيت في غير موسم زي بذار تزرع في غير موسمها الزراعة الشتوية بتكون في شهر هطور هطور ده بيكون في نوفمبر والمثل بيقول إن فات الهطور استنى لما السنة تدور يعني خلاص يبقى السنة راحت عليك مش هتقدر تزرع تاني لكن عند ربنا إن فاتك هطور يبقى لن ترى النور راح يجي واحد يقول طب انا استنى بلاش فطور وافضل قاعد لطوبة وكيحت وانشير وابتدي ازرع القمح بتاعي والله الحنون العطوف الذي لا يشاء موت الخاطئ يبقى يقبل الزرع بتاعي لا يا حبيبي لكل شيء تحت السماوات وقت وللتوبة وقت وللحصول على الزيت وقت وللاستعداد وقت والعذارى الجاهلات ضاع منهم الوقت بيقول وأغلق الباب أغلق باب التوبة مفيش توبة بعد الموت أغلق باب الرجاء مفيش رجاء لخاطئ مات من غير توبة أغلقت فرص الاستعداد انتهت أغلق باب الملكوت لا دخول ولا خروج ما يجيش واحد يقول الآباء الرسل بيوعظوا الناس يوعظوا الناس إيه يا حبيبي؟ وبعد ما يموت يبقى فيه وعظ يوعظوا إزاي؟ وخلاص راحت عليه وأغلق الباب أغلق الباب وربنا يغلق ولا أحد يفتح زي ما بيفتح ولا, ولا أحد يغلق كان الباب مفتوحا أثناء الحياة كان الباب مفتوح أمام داوود أخطأ وتاب أمام أغسطينوس أخطأ وتاب أمام موسى الأسود أخطأ وتاب أمام مريم القبطية أمام فيلاجيا كان الباب مفتوح لكن بعد الموت أغلق الباب بس أنت ما تعرفش الموت هيجي إمتى كان الباب مفتوح دخل منه الأمم وآمنوا ودخل شاول الطرطوسي وآمن وبقى قائد لكن بعد كلمة أغلق الباب يبقى انتهت ما دام الباب مفتوح يبقى قصادك فرصة لا تنتظر مثل العذارى الجاهلات لغاية لما يغلق الباب وبعدين تجري تدور على زيت تدور على زيت ايه ضاعت الفرصة ضاعت الفرصة وهؤلاء الجاهلات ضيعنا أعمارهن وضيعنا أبديتهن وضيعنا كل الفرص التي كانت متاحة لهن وبعدين سمعوا عبارة عجيبة الحق أقول لكن إني لا أعرفكن هذا صعب مين يقدر يحتمل كلمة زي ربنا يقول له روح روح أنا ما أعرفكش مش عايز أشوف وشك ما أعرفكش الذي ينكرني انكره انكره قدام ابي قدام ملائكة الله ما عرفوش ما عرفوش يعني لا يستحق معرفة لا يستحق معرفة له لا اعرفه كابن ولا اعرفه كمؤمن ولا اعرفه كاحد شراب اخوه ما شفتوش مثل صعب انك تكتشف كده تصدقه